السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ما تسيبها هيجرى ايه يا ميداني مم.
انا عايز اصطاد ان شاء الله
إيه.
وريحته حلوه بروسون ده عامه مش وحش
خلاص نور شغالي اشتغلت البلازما اللي ورا خالد ولا لا طيب جزاكم الله خير هيا هيا يعني يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال القرآن في حياتكم وماذا فعل القرآن في قلوبكم يا أهل الإسلام ماذا فعل القرآن في قلوبكم إن من إقامة حجة الله على العباد في هذا الزمان أن الله يسر القرآن ففي كل مكان وفي كل ساعة وبكل طريقة تستطيع أن تسمع القرآن تستطيع أن تسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا أننا كنا نخشى من قضية التلفزيون فإذا في التلفزيون بقنوات قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار بدون انقطاع ترى الكعبة وتسمع قرآن سبحان الله العظيم وأخرى تسمع قرآن فقط شيء عجيب جدا من إقامة الحجة على العباد في الكمبيوتر صارت الاسطوانات عشرات بل لا أبالغ إذا قلت أكثر من عشرات مئات الأسطوانات بجميع اللهجات بجميع القراءات بجميع القراء بجميع الأصوات بجميع الطرق تستطيع أن تسمع وتستمتع تقرأ تسمع حتى أنهم جعلوا جهاز اللي يقولوا عليه ام بي 3 ده ام بي 3 او ام بي 4 شيء يسير جدا في جيبك بسماعة صغيرة في ود... في أذنك تسمع ليل نهار في أي مكان بقى في الطريق في وأنت نايم وأنت صاحي وأنت ماشي وأنت بتجري وأنت بتلعب وأنت بتسمع وأنت بتذاكر وأنت بتكتب وأنت بتشتغل ليل نهار ماذا بقي لكي تسمعوا القرآن يا أمة الإسلام ماذا يصنع لكم أكثر من هذا سخر الله الكفار والفجار وكل الخلق ليخدموا هذا المصحف بكل الطرق مصاحف من صغرها لتوضع في أصغر جيب عندك إلى كبرها لكي تقرأ وهي على بعد متر منك سبحان الله العظيم أقيمت الحجة على العباد في هذا الزمان تسمع قرآن ترى قرآن تقرأ قرآن آه، تفهم قرآن تتدبر قرآن تسمع تفسير قرآن تقرأ كل شيء لذلك أريد أن نتذوق لذة القرآن نزل القرآن على قلبك دواء أنا قلت قبل كده عارفين السأساءة أحيانا لما يبقى طفل عنده شيء جلدي يدوله دواء صغير كده يقول سأسأ على ال- على المكان اللي فيه التهاب أمراض قلبك تحتاج أن تنزل القرآن عليها واحدة واحدة ليه بقى التدبر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث لازم تنزل القرآن على قلبك وتصطبر على الدواء لما يجيب نتيجة ما تجريش احنا قلنا في قراءة ختمة تجاريا حصل بها الأجر والحسنات عشر حسنات على كل حرف دي لوحدها التدبر بقى ده موضوع تاني تعالوا لطريقة عملية لتدبر القرآن واحد استحضر نيتك قبل قراءة القرآن بتقرأ القرآن ليه وقف بص كان السلف كده قيل لأحدهم لصلاة الجنازة قال عندك حتى أنوي ودخل وأغلق الباب النهاردة هذا ال- الهرج الذي نعيش فيه أعمال كثيرة بلا نية أعمال كثيرة بغير أي حضور قلب لذلك لم تؤتي هذه الأعمال ثمرتها لم تؤتي هذه الأعمال نتيجتها لم تؤتي هذه الأعمال لذتها ها- صارت أعمال سريعة لا قيمة لها استحضر نيتك قبل تدبر القرآن اقعد ساكت كده وركز اطرد الشواغل والهموم وقل في قلبك يا رب يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني يا رب يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهمني فهم كلامك من داخلك من باطنك بدون ما تنطق ولا تعمل حاجه النيات تجري مجرى الفتوح انا مش هعلمك عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابه قال لهم انووا ايه لان النيات زي ما قال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث النية إنما الأعمال بالنيات قال والنيات تجري مجرى الفتوح من الله كل واحد ي- يركز ويقبل على الله بقلبه وربنا يفتح عليه بالنية اللي هي خاصة بهذا العمل بعمل التدبر اتنين أحسن الاستعداد والهيئة لسه شايف واحد دلوقتي لحية جميلة ولابس آه، مش عارف آه، تيشيرت ع- مكتوب عليه بالانجليزي و- ولونه احمر كده عجيب ومش عارف بنطلون قصير بيقولوا عليه مش عارف ايه آه، و- وازرق ومر- ومكتوب ومرسوم عليه مش عارف ايه ده منظر ده رايح يصلي ده ولا رايح يلعب كوره فكذلك لما تقعد تقرا قران تطهر كان الامام مالك عليه رحمه الله اذا جلس للعلم لبس ثيابه البيضاء ولبس عمامته الطويلة ومشط لحيته وتصدر المجلس ثم حدث حسن الهيئة ده زي ما قال الإمام الشافعي أن نظافة الثوب وطيب الريح تزيد العقل لما يبقى ثوبك نظيف وجميل وريحتك حلوة يديك آه، حضور عقل أكثر أيضا تخير الوقت المناسب تخير الوقت المناسب شوف الوقت المناسب اللي تقدر فعلا تكون فيه أعلى درجة تركيز بعض الناس عندهم الوقت اللي قبل الفجر بينام أول الليل ويقوم بقى قبل الفجر بساعة الوقت ده أعلى نسبة تركيز بعض الناس عنده الوقت اللي بعد صلاة الفجر بعد الشروق قبل الشروق ما بين صلاة الفجر إلى الشروق بعض الناس عنده آه، آه، ال- الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء بعض الناس عنده قبل المغرب بساعة بعض الناس عنده بعد العشاء لمدة ساعة ولا ساعتين مش مشكلة المهم تخير الوقت المناسب حين تهدأ الأصوات والحركات وينقطع انشغال القلب بغير الله ركز بقى يا عم الحاج ركز وتخير الوقت المناسب من احسن ما يتدبر فيه القران في الصلاه حال القراءه من الحفظ يبقى الانسان حافظ القران او بيقرا اللي يحفظه ويقرا من حفظه وهو واقف في الصلاه فتوحات قول لي طب هو واقف في الصلاة بيتدبر ازاي هنقول هنقول اصبر وانا مش معنى ان انا بقول في الصلاة يعني ما ينفعش التدبر في غير الصلاة مش قصدي لما اقول ان بالليل يعني ما ينفعش بالنهار لا لا ده أنا بس ب- بنقترح وبنبحث ب ب ب ب بننكش بننبش عن حل لكي تتدبر هذه الأمة كلام الله أيضا من أسباب التي تعين على التدبر الجهر بالقراءة إن يبقى صوتك عالي لا لا مش الجهر إن يبقى صوتك عالي وإنما زي ما ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال دون الجهر من القول آه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يخفض صوته في القرآن فقال ارفع صوتك قليلا ثم مر بعمر وهو يرفع صوته في القرآن فقال اخفض صوتك قليلا يبقى بين دي ودي بين الجهر الصوت العالي وبين ال- الانخفاض الصوت ال- أيضا الوقوف عند الآيات الجهر بال- بالقرآن بيفيد حاجتين ان الصوت العالي بيخليك تركز انك انت بتقول وبتسمع في نفس الوقت الوقوف عند رأس كل آية قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف الحديث كده على رأس كل آية أيضا تكرار الآيات وترديدها قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بآية قام بنا رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها ولا يغيرها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يركع بها ويسجد بها آية واحدة يقراها ويعيدها ويقولها ويعيدها ليلة كاملة بآية واحدة ممكن تكون الليل كله بآية واحدة تقراها بعض السلف بيقول ايه والله ما كررت الآية مرة إلا وفتح الله لي من أسرارها الشيء الكثير كل مرة يقرأ الآية ربنا يفتح لك اقراها تاني فتح تاني اقراها تالت رابع خامس سادس عاشر اقرأ وتوقف وغير الوقفات سبحان الله العظيم كلما قرأت وتوقفت تتأمل وتتدبر وتفهم أيضا من أسباب تدبر القرآن ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم أنا أنا مش عايز بس أطول وأدي أمثلة آه، آه، واقعية عشان أحيانا لما بنقول أمثلة واقعية بنقول آية و- و- ونركز عليها في التدبر تلاقي كل اللي بيسمع يركز على الآية دي بس لا أنا عايزك تسيب عايز أسيب أنت طموحك وخيالك ومشاعرك وأحاسيسك و... و... وباطنك وعقلك يلتمس في القرآن الآيات اللي بتلمس حياتك اللي بتتكلم عنك اللي بتتكلم عن واقعك قول لي طب واجيبها ازاي دي يذكر ان آه، الامام الشيخ ابن الجوزي عليه رحمه الله الامام ابن الجوزي عليه رحمه الله يقول راودتني نفسي مره على شيء هو ليس من الحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم العاليه فهو من الشبهات او من المفضولات فقمت الى القران اقراه حاجه مش حرام ونفسه عماله تقول له ده مش حرام اعملها وهو ي- ي- يجاهد نفسه يطرد الامر ده عن نفسه ت- تلح عن- النفس به والنفس واحب شيء الى الانسان ما منع لما تمنع نفسك من حاجه تفضل نفسك تجري وتلزق فيها وتلح عليها النفس ملحاحه إن النفس لأمارة لأمارة بسوء أمارة تأمر وتأمر والزن على الودان شنيع الشاهد قال فقمت إلى القرآن أتلوه فاستفتحت من الحمد حتى وصلت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي شوف قرأ قد ايه من اول الحمد لحد الجزء ال 13 في سوره يوسف وهو بيقرا بيدور على ايه تلمس الحاله اللي هو فيها دي لحد ما وقف على انه ربي احسن مثواي فقلت يا نفس هذا يوسف الكريم ابن الكريم يراعي كلمه من سيده ان قال لامراته اكرمي مثواه وأنت قال رأيت العطف الرباني رباني قال لها يا نفس ده انت طول طول عمرك ربنا سبحانه وتعالى مربيكي على الغالي مش تقولي انه ربي احسن مثواي هكذا اتدرب على انك تقرا القران تقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتبحث وتجري وتطول وتذهب لحد ما تلاقي الايه اللي لمست قلبك اللي نورت احنا بنقول كده اللي عارفين مفك التيست تحطه في الكهرباء لو في كهرباء ينور فتفضل تقرا لحد ما تنور عندك الايه اللي تلمس مع قلبك ايضا الترسل بالقراءه في مساله التدبر محتاجه على مهلك بقى احنا مستعجلين ليه احنا ورانا ايه احنا بندور على حاجه بننبش بننكش بنتلمس فعلى مهلك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال ابن الجوزي على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها السورة اللي هي تاخد نص ساعة تاخد مع النبي ساعة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا من أسباب تدبر القرآن أسباب العملية لتدبر القرآن أن تقرأ التفسير انك انت تبقى فاهم معنى الكلام المعنى اللغوي حتى تبقى فاهم معنى الكلام قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن لا يمكن لا يمكن انك انت م- ما انتش فاهم معنى الايات ايه يبقى انت تتدبر تتدبر ازاي وزي ما قلت كده تفسير زي تفسير السعدي تفسير بسيط وسريع والآية في سطر تفهم بس معاني الكلمات أيضا لأجل التذوق معايشة معنى الآيات احنا عايزين الآيات تأثر فيك تأثر فيك ازاي كنت بقول واحنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان انا عايزك تحس انك عايش مع النبي ها لما تحس ان النبي مثلا ايه في في رحله الطائف إيه الناس بيكذبوه شوف الم التكذيب على على النفس من جوه لما يبقى انسان صادق والناس بتقول عليه كذاب حس انت بالالم ده اللي كان النبي حسه عيش عيش حاله النبي بيتضرب بالطوب صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فداه ابي وامي ونفسي حس ان الطوبه بتيجي في دماغك انت بتيجي في رجلك انت اتألم كذلك نفس الشيء لما نشوف سيدنا عمر بن الخطاب قرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عبد الله بن شداد بيقول إيه سمعت نشيجه من خلف الصج من خلف الصفوف نشيجه هي كلمة سيدنا يعقوب لما ذهب ابنه الثاني قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سيدنا عمر لما قراها ما كانش يعني ايه آه، بيقرأ وخلاص الآيات التي تصح بها الصلاة وإنما عاش المعنى عاش قضية إن واحد ابنه حبيبه يضيع وبعدين ابنه التاني حبيبه برضه وبعدين جواه معاني ما ينفعش الأولاد دول اللي ضيعوا الولدين يفهموها ولا تتقال لهم عشان كده سماها بثي بثي أبث همومي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسيدنا عمر على نشيجه على نشيده على بكائه واللي احنا بنقول عليها بقى ايه الشحتفة نشيجه حتى سمعه من آخر المسجد والكلام ده كثير جدا كثير جدا آه روى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته عدته من علته فتلا رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد يعني سرير ومن فوقهم غواش يعني الحاف من جهنم سرير من نار والحاف من نار قال فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج حسيت أن روحه هتطلع وقال صاروا والله بين أطباق النار طبقت عليه ثم قام على رجليه أم واقف اقعد فقال قائل يا أبا عبد الرحمن أنت مريض اجلس فقال منعني القعود ذكر جهنم مش قادر أقعد مش قادر أقعد أنا بقول إن الكلام ده في الصحابة ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير وأمثلة عجيبة جدا هأجل بعضها للقاء القادم إخوتي هل جربتم حتى ألقاكم في الحلقة القادمة أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ حتى تجد آية تلامس قلبك ثم بالله عليك أخبرني بها ابقى قول لي أحيانا بتبقى في آيات في القرآن كده محدش واخد باله منها وربنا سبحانه وتعالى يرزق بها عبد رزق رزق فجأة واحد قلت لكم الكلام ده ببساطة كنت في عمرة واحد قاعد جنبيا راجل طيب كده كبير السن وبعدين بيقول لي انت جاي ايه فبقول له انا عمره قال لي ما شاء الله ما شاء الله قلت له بس يقبل فقال لي هيقبل وما كان الله ليضيع ايمانكم سبحان الله العظيم اهي دي جت هنا منين عشان كده بقول لك يمكن ربنا يفتح عليك بآية قول لي عليه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله